فاضل آخر تلت من سفر عموس آخر جزء وفي نبوات عن المسيح اصحاح سبعة هكذا أراني السيد الرب وإذا هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك يعني إيه يعني ربنا بيفرجه كل مرة كان بيقول له المرة دي فرجه هو بيعمل إيه ففرجه إنه بيربي جراد ربنا بيربي جراد وبيحضر الجراد عشان لما يكبر هينزل الجراد ياكل كل الاراضي فعاوز يقول له روح قول لهم الجراد جاي فاهمين المعنى فبيفرجوا ان المشكلة في اولها لسه وان التأديب جاي في السكة فبيقول له هنا ايه يصنع جرادا في اول طلوع خلف العشب يعني ايه الجراد يبقى في الاول يبدو زي اليرقات كده اليرقات دي تبقى آه انا ما بفهمش قوي في الحاجات دي لكن يعني تبقى تبع الاعشاب او في المزارع لسه ما ما فرختش يعني لسه ما طلعتش الجراده المفتريه اللي تدخل تمسح الاخضر كله وبعد جزاز الملك يعني ايه في الوقت اللي الملك بيجز غنماته وبياكل ويتهنى متحضره له جيوش من الجراد هتيجي ضربة جراد شديدة جدا تمسح كل الغنم فكأنه الواحد ملهي في حفلته الملك بيعمل جزاز الجزاز يعني حفلة الملك اللي يقعدوا يذبحوا فيها ذبايح كتير قوي وفي جراد عمال يكبر هياكل ده كله فاهمين المعنى كأنه الواحد مشغول بأفراح الدنيا ومش دريان انه بيطبخ له وبيتحضر له عقاب شديد جدا على أفراح الدنيا دي وكتير من الحفلات اللي, اللي ما بقاش فيها روح ربنا دي تنتهي نهاية مأساوية زي مثلا الحفلة اللي كان عاملها هيرودس الملك ورقصت بنت هيروديا وهو الخمر لعب بدماغه وبسبب الرقص والخمر راح قال كلمة قال ايه انا يعني اديكي لغاية نص المملكة فراحت نهت الموضوع بمصيبة كبيرة قالت له عاوزة راس يوحنا على طب وزي الحفلة اللي كان عاملها ملك زمان في بابل اسمه بلشستر وقال هاتولي كؤوس بيت ربنا بتاع اليهود أشرب فيها خمر تطاول جدا يعني انه ياخد اواني المذبح حاجة مقدسة ويشرب فيها خمر قام طلعت له يد كتبت على الحيطة قدامه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا ومات في ليلته فأحيانا الحفلات اللي يكون فيها صخب وهيصة عالمية وشرب ورقص ما يكونش فيها روح ربنا يكون في جراد بتحضر فاهمين يعني في عقاب شديد هيكبر وهياكل ده كله وحدث لما فرغ من أكل عشب الأرض أني قلت طبعا الجراد بقى هو شاف الرؤية لغاية ما كبر الجراد وكل كل عشب الأرض فقال أيها السيد الرب اصفح أول مرة نسمع عاموس بيشفع هنا عاموس كنبي بيصرخ لربنا لما شاف العقاب اللي جاي قال له أيها السيد الرب اصفح كيف يقوم يعقوب فإنه صغير يعقوب هنا عشان في حد جه سألني يعقوب مش مقصود يعقوب كشخص يعقوب مقصود يعقوب كشعب فهنا النبي بيشفع في الشعب ويقول له يا رب سامحهم دول برضه صغيرين ولالات الحيلة صغير هنا بمعنى ضعيف ما يعرفش يتوب لوحده ما يعرفش يرجع لوحده ربنا يفرق معاه قوي الصلاة دي لما تيجي تقول له يا رب انا ضعيف نفسي امشي صح مش عارف تفرق ولما الواحد يشفع فينا في حد ويقول له يا رب ارحم فلان فلان لسه مبتدئ فلان نفسه يمشي صح مش عارف سامحه ايها السيد الرب اصفح فان يعقوب صغير يعني غلبان فندم الرب تصوروا بعد الست اصحاحات اللي كلهم هعمل واسوي وعمل والثلاثة والأربعة ولا أرجع وأقسمت ب... وبعدين مجرد وقف عموس قال له يا رب سامحه ده صغير ندم ربنا طيب جدا ربنا يعني بالرغم ان احنا خفته الفترة اللي فاتت طبعا والكلام كان يخوف وتأديبات شديدة وكراهية شديدة جدا من ربنا للخطية بكل انواعها الا ان باب التوبة مفتوح وربنا طيب قوي ومجرد يا رب ارحم بتعمل مفعول ايها السيد الرب اصفح فان يعقوب صغير ندم الرب يا سلام كل اللي فات ده ممكن يتشال كله ممكن يتشال مهما كانت الصفحة ملخبطة وملغمطة ربنا طيب فندم الرب على هذا لا يكون قال الرب قال خلاص مش هعاقب لا يكون يعني مش هعمل مش هعمل اللي كنت هعمله يعني كان هيغضب قال لا خلاص أصبح هكذا أراني السيد الرب وراله رؤيتان وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار كأنه فرجه على يوم الدينونة مع المحاكمة بالنار دي ده يعني يوم اليوم الأخير ده فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل قال له بص يا عموس شايف الغمر ده الحصاد الكتير ده الخير اللي ملوش آخر ده النار هتاكل ده كله فقلت أيها السيد الرب كف قال له لا اعمل معروف يا رب وقف وقف على كده ما تسيبش النار تاكل ده كله كيف يقوم يعقوب فإنه صغير طب هيرجع ازاي طب يقوم ازاي من الموتة دي فندم الرب على هذا فاهمين الفكرة يعني أول ما يتفرجوا على يوم الدينونة يقول له لا حوش حوش يا رب يقول له طب حاضر على طول وبعدين يقول له أصل بيقول له كلمة فيها اتباع كيف يقوم يعقوب فإنه صغير مش عارف يا رب غلبان مش عارف يتوب نفسه يتوب مش عارف كيف يقوم يعقوب إنه صغير يا ريت كل واحد يقولها على نفسه يقولها على ناسه يا رب أقوم إزاي ما أنا صغير عارفين البودي لما يقع يتكا يعني يكون بيحبي ويقع فتقول له كيف يقوم فإنه صغير مش عارف يمشي احنا مش عارفين نمشي خطوتين في الطريق الروحي زي العيال اللي لسه بتحكي فلما نقع تقول حوش حوش سامحوا يا رب خلاص مش عارف يمشي فندم الرب على هذا فهو أيضا لا يكون قال السيد الرب قال خلاص نأجل حاضر بلاش هكذا أراني الرب رؤية ثالثة وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج ايه الزيج ده الزيج ده مقياس عارفين المقاييس زمان مش المتر اللي في ايدينا بيبقى عبارة عن عمود كده له طول معين بيقيسوا بيه بيمطروا بيه فربنا واقف ماسك زيج بيقيس بيه طب ايه معنى الرؤية دي فقال للرب ماذا انت رائن يا عموس شايف ايه يا عموس فقلت زيجا فقال السيد سيد الرب يعني ها أنا واضع زيجا في وسط شعب إسرائيل لا أعود أصفح له بعد قال له طب بص أنا سامحتهم أهو ومسكت إيدي أهو ومنعت نفسي من الغضب بس بص أنا هقسهم يعني إيه أنا هشوف هيتعدلوا ولا مش هيتعدلوا أنا ماسك زيج بقيس الناس دي خدتها جد وتعبت خلاص ما خدوهاش جد وما عملوش ولا حاجة جايبين الزيرو برضه طب وبعدين فربنا بيسامح لكن بيقيس حياتنا هل بعد التوبة لما صفح لما كفت يده عن الانتقام هل اجتهدنا وعشنا بقداسة هي اسم ربنا هل بنحاول هل عاوزين هل في رغبة نمشي صح هل بنجاهد ضد الخطية انا ماسك زيك يعني انا هقيس اللي هيحصل ها أنا ضوابع زيجا ولا أعود أصفح له بعد أنا سامحت قبل كده ويا ما سامح ربنا فأنا هقيس مش هسامحه بقى لو فضل يتدلع طول العمر لازم يتوب فتقفر مرتفعات إسحاق وتخرب مقادس إسرائيل يعني لو ما تعدلش وما مشيش صح أنا سامحته وفوتت له كتير قوي لكن لو ما تعدلش خلاص هيعاقب برضه فتقفر مرتفعات إسحاق إسحاق أبو إسرائيل وتخرب مقادس إسرائيل وأقوم على بيت يربعان بالسيف يربعان في الوقت ده كان مين كان ملك إسرائيل ماشي واحنا قلنا ان الملكين في الوقت ده ما كانوش قوي يعني ما كانوش ليهم في ربنا فسايبين الشعب يزوغ وينشغل بالاوثان والاباحيه والفلوس ويظلم وي... فطبعا الرساله دي بالذات جابت ذكر مين المره دي مش الشعب بس جابت ذكر يربعام الملك فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل كاهن بيت إيل ده طبعا راجل مش بتاع ربنا ما احنا قلنا بيت إيل بالرغم ان بيت إيل معناها بيت الله تحولت إلى مكان للمذابح الوثنية فكاهن بيت إيل ده مش كاهن يهودي محترم ولا حاجة لا ده كاهن بطال وسايب الشعب يزوخ فراح كاهن بيت إيل بس كاهن بيت إيل ده مركزه كبير قوي لأن بيت إيل ده أساسا مكان كبير وكاهن فيه يعني له مركز فأرسل إلى أربعام ملك إسرائيل قائلا راح عمل إيه فتن عليه قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل خلي بالكم مع ان الكاهن لو كان كاهن حلو بتاع ربنا كان يفرح بكلام عاموس انه بيبكت الشعب عشان يرجع ويتوب لكن ده بقى ايه عاموس ابتدى ياكل الجو ابتدى يشجع الناس تتوب وبيقول ارجعوا لربنا وبيصفح يعني هو يشفع وربنا يسامح فبالنسبة له ده غاظ منه بقى لأن عاموس هياكل الجو منه ككاهن مهم ومشهور فراح فتن عليه عند الملك قال له على فكرة بقى عاموس بيجيب سيرتك وبيقول ايه يقوم على بيت يا ربعام بالسيف يعني ربنا هيذبح هيقتل بيتك بالسيف ماشي شوفوا الفتنة شوفوا الشر يجي ازاي عشان كده يسوع قال لنا ان كل الانبياء تعبوا في حياتهم لما بيقول طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم يعني نفس الكلام ده حصل قبل كده في زمن كل الأنبياء مفيش نبي تنبأ وعاش مرتاح في حياته أي حد يشهد للحق لازم يتعب ويمكن يستشهد زي يوحنا وزي ناس كتير فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى أربعان ملك إسرائيل قال قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله دي شهادة ليه ولا عليه شهادة عليه بالنسبة لأربعة قال له الدنيا مش مستحملة كلامه بس بالنسبة لربنا ينبسط من عموس لما الأرض تقول مش مستحملين كلامه يقول له شاطر يا عموس خلي الأرض تفوق بقى خلي الناس ترجع بقى نفس الكلام يقال على كل نبي يوحنا لا تطيق الأرض كل أقواله فهيرودس عاوز يخلص منه لأن الدنيا مش مستحملة كلامه كلامه قد ما هو قوي وجديد الناس مش عارفة تعيش مش عارفة تعيش في الخطية يعني صوته بيوجع ضميرهم بيتحرك فلازم يخلصوا منه لأنه هكذا قال عموس يموت أربعان بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه يا ريت بيقول بس بيتك هيقع بالسيف ده بيقول كمان هيجي سبي وطبعا دي نبوة كانت دقيقة وحصل السبي لأنهم ما تابوش يسبى إسرائيل عن أرضه فقال أمصيا لعموس راح أمصيا اشتكى عند أربعام ادي نص المؤامرة وبعدين راح أمصيا الكاهن البطال ده وجاب عموس وقال له ايه ايها الرائي الرائي يعني صاحب رؤية والكاهن كان يتسمى رائي النبي كان اسمه الرائي يعني بتاع الرؤى اذهب اهرب الى ارض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ يعني ايه نظام ارجع بيتكم يا عم وسيبك من الشغلانة دي روح كل عيش في بيت ابوك وتنبأ هناك لان هو دلوقتي في المنطقة بتاعت اسرائيل لو تفتكروا في الاول قلنا عموس قريته من تحت من ناحية يهوذا يعني هو اساسا من مملكة يهوذا من بلد اسمها قرية اسمها تقوع دي او تقوع جنب اورشليم فقال له روح يا عم بيتكم وكل هناك لو عاوز تعيش يعني يعني هو بيهدده فاهمين قال له بص يا أربعام خد خبر وأنا بلغته وهيهيج عليك فإذا كنت عاوز تعيش يا عموس ارجع بيتكم وكل هناك وهناك قول اللي أنت عاوزه بس ابعد عننا في لحظة من الشر ما بيستقبلش الخير لما يكون الواحد بينادي بالصح تلاقي الغلط بيقاومه بشد وأحيانا يهدده توصل إنك تهدد الصح مش الغلط هنشوف بقى عموس هيخاف ويجري ولا هيعمل إيه أما بيت إسرائيل أما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت الملك يعني قال له بص أنت هنا مالكش مكان عندنا روح شوف حد تاني يتكلم الشر لما يرفض الخير ويرفض دعوة التوب فأجاب عموس وقال لأمصيا لست أنا نبيا ولا, ولا أنا ابن نبي قال له بص يا عم أنا راجل غلبان أنا لا كنت نبي ولا ابوه يا نبي طبعا هنا مش بينسحب ولا حاجة دي علامة الطباع بس قال له انا انا لا نبي ولا حاجة انا ولا حاجة زي ما راحوا يسألوا يوحنا المعمدان قالوا له انت المسيح قال لهم لا قالوا له انت النبي قال لهم لا قالوا له انت ايليا قال لهم لا قالوا له تطلع ايه قال لهم انا صوت انا صوت صارخ بيقول ارجعوا يعني مستكتر على نفسه يقول انه نبي لكن لما يسوع شهد له قال ماذا خرجتم لتنظروا اناوي اقول لكم واعظم من نبي قال عليه اعظم من نبي لكن يوحنا لما سالوه انت تطلع مين قال لهم انا انا ولا حاجه انا مجرد صوت صارخ بيقول اعدوا طريق الرب فهنا عاموس قال له انا لا نبي ولا ابن نبي بل انا راعي وجاني جميز انا راجل غلبان راعي وجاني جميز لكن بص بقى فاخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعب اسرائيل يعني ايه يعني انا لا نبي ولا ابويا نبي وانا حتة راعي مسواش وجاني جميز بس شوف بقى ربنا خدني من ورا الغنم وعملني نبي يعني ايه هنسكت انت مهما قلت انا مش هسمع لك فالان اسمع قول الرب ده مين بقى اللي بيقول عاموس بيرد على مصر يعني مصر بيقول له خاف واجري ويا اربعان مستحلف لك وروح بيتك واتكلم هناك عشان تعيش عشان تاكل فقال له بس انا لا ما كنتش نبي من يومي يعني ولا ابويا نبي انا شوي انا راجل راجل غلبان لكن ربنا خدني من ورا الغنم عشان اتنبأ فأنا لازم هتنبأ فاسمع بقى ربنا بيقول لك أنت نبوة أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق لذلك هكذا قال الرب امرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف وأرضك تقسم بالحبل وأنت تموت في أرض النجسة وإسرائيل يذبى ثديا عن أرضه شوفوا منتهى الجرأة اتهمنا يعني ورا بعض كده قال له انت بتقول لي اسكت بتقول لي روح بتقول لي خاف واجري اسمع بقى انا لا كنت نبي ولا ابويا نبي لكن خد عندك انت بالذات هيحصل لك وهيحصل لك واللي انا قلته هيمشي اسرائيل يسبى يعني يسبى لان ربنا قال لي كده يبقى هنا واضح ان عاوز بالرغم ان هو فقير وغلبان الا انه قوي بربنا وشجاع جدا وما خافش من أمصيا الكاهن الرسمي اللي في الصورة يعني مركزه كبير اللي بيعرف يدخل لأربعام ويكلمه ولا خاف من أربعام تلاحظوا كمان ان الكاهن البطار ربنا يحمينا كلنا قيادة الشعب بحكم المسؤولية تحاسب وتعاقب عقاب أشد من الشعب العادي اطفوا الموبايلات من فضلكم لو سمحتوا فاضل لنا نص ساعة نستحمل فالكاهن هنا جت النبوة عليه قبل شعبه انك انت نفسك تحاسب حساب عسير جدا انت وبيتك بسبب الضلال اللي انت فيه امصيا لانك بدل ما تشتغل معايا وتشجع الناس على التوبة انت سايبهم في الفساد اصحاح 8 هكذا اراني السيد الرب واذا سلة للقطاف خلوا بالكم الجزء الاخراني كله اراني السيد الرب بقت مجموعة من الرؤى كلها لها معاني اول رؤيتين شفنا عاموس مجرد قال يا رب اصفح لا يستطيع يعقوب ان يقوم لانه صغير قام ربنا صفح كف يا رب لان يعقوب صغير مش قادر يقوم كف اراني السيد الرب واذا سلة للقطف سلة قطاف يعني ايه سلة بيقطفوا فيها الثمار ويجمعوا فيها الثمر فقال ماذا أنت راء يا عاموس دي كانت لغة مشهورة في النبوات تشوفها في زكريا وتشوفها في كذا رؤية ربنا يقول له شايف ايه عشان لما يرد يقول له معناها ايه فاهمين ازاي فالاول يقول له انت شايف ايه بالظبط خد ارمية مرة قال له شايف ايه قال له شايف راجل فخاري عمال يمسك العجينة وبيعملها وباظت منه راح عملها تاني كده وعملها فخار تاني قال له طب اقول لك بقى فخاري بقى انا والعجينه ده انتم وانتوا بصوا مني فانا هعجنكم تاني واعملكم شعب جديد واخدين بالكم فيقول له ماذا انت رائم شايف ايه فقلت سلة للقطاف تلاحظوا ان في حوار بين النبي وبين ال... بين المسيح في الاول كانت كلها رسائل دلوقتي في نوع من الحوار فقال لي الرب قد اتت النهايه على شعب اسرائيل لا أعود أصفح له بعد قال له بص بقى خلاص أنا طولت بالي وهددت وأنظرت وصفحت وكفيت ورجعت اتكلمت تاني وعاتبت خلاص بقى جه وقت القطاف هنقش بقى هنحصد كفاية كده فتصير أغاني القصر ولاول في ذلك اليوم يقول السيد الرب تتحول الأغاني إلى ولاول الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت يعني مش هيلحقوا يبكوا على موتاهم ودي كانت نبوة مشهورة على العقاب الشديد وقت السبي حصلت نفس النبوة في حسقيال وفي نبوات تانية انه من كتر ما ربنا بيخوفهم بيقول لهم مش هتلحقوا تبكوا على الناس اللي هيموتوا منكم من كتر ما العقاب شديد ربنا يرحمه لدرجة عمل كده في حسقيال قال له معلش هاخد مراتك منك هتموت وتقعد على باب بيتك ومش عاوز ولا دموع ولا بكاء ولا كلام عشان لما يسألوك مراتك ماتت ما بتعيطش ليه تقول لهم مش هتلحقوا تعيطوا على موتكم فخد حسقيال هو نفسه مثل وقال له هيحصل فيك كده عشان تقول لهم ان انتوا من كتر المأساة مش هتلحقوا تبكوا على اولادكم والجثث الكتيرة دي رمز للقطاف هي بتسلم انه ده عمال يجمع الخطاة عشان يوديهم جهنم اسمعوا هذا أيها المتهم المتهممون المساكين فاكرين دي قالها مقصود بيهم كانوا يهموا بالمساكين ويحطوا التراب على راسه بيذلوا المساكين يعني لكي تبيد بائس الأرض قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة اليهود عندهم طقوس رأس الشهر زي السبت عيد فما يعملوش شغل لكن بيبقوا بيفركوا فاهمين ازاي يعني يقولوا ايه امتى يعدي السبت خلينا نشتغل عاوزين يبيعوا ويشتروا فقاعدين يوم السبت غصب عنهم متأيدين عشان ده فريضة عليهم ما يتحركوش يوم السبت ويبيعوا يقولوا امتى السبت يخلص خلينا نبيع ونشتري فاهمين المعنى زي سوري يعني اقول تشبيه بس لحسن تيجي فيكم تزعلوا يبقى الواحد بيقول يوه القداس ده مش هيخلص بقى فاهمين خلينا نروح ننام خلينا نروح ناكل كأن الواحد بيعمل الحاجة من ورا قلبه صحيح احنا كضعف ساعات يعني نستعوى الامور او ابونا يطول ولا حاجة لكن انا اقصد هنا ما فيش اهتمام بالحاجة الروحية هي واجبات حرفية ملهاش طعم خالص عاوزين اللي وراها بس عاوزين الاكل والشرب والشغل والفلوس لنبيع قمحا ومتى يمضي السبت لنعرض حنطة وبعدين يا ريتها يشتغل يعني بيحب الشغل لا لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل يعني ايه الإيفة ده المكيال اللي بيكيلوا بيه فيصغره يعني يغش ويكبر الشاقل يعني ياخد فلوس أكتر من حقه فبيغلط في الموازين ونعوج موازين الغش يعني ايه نغير في الموازين يبقى هم بيفرقوا عشان يروحوا يسرقوا فاهمين الفكرة هم عاوزين السبت يعدي وراس العيد يعدي خلينا نشتغل شغلنا شغلكم ده ايه كله خطية لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين فاكرينها طبعا ها إشارة للمسيح لو المجد اللي باعوه بفلوس الدنيا ونبيع نفاية القمح يعني يا ريت بيبيعوا حاجة عدلة بيبيعوا النفايات قد أقسم الرب بفخر يعقوب أني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم كلمة خوف لما ربنا يقول مش هنسى أبدا اللي عملوه احنا بنقول له يا رب من فضلك انسى اللي عملناه هو في حتة تاني يقول خطاياكم لا أعود أذكر أطرحها في بحر النسيان بس ده في حالة ايه التوب لكن إذا ما كناش نتوب يقول أنا أقسمت إني مش هنسى لهم ولا غلطة عشان كده في المزمور نقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب لن يثبت من فضلك انسى انسى احنا هنتوب يا رب وعاوزينك تنسى كل اللي عملناه ارميه كله في بحر النسيان ما تذكروش عشان كده ابن انطونيوس قال اذ ذكرنا خطايانا نساها لنا الله وان نسينا خطايانا ذكرها لنا الله فهنا بيقول انا اقسمت لن انسى للابد جميع اعمالهم أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتصيد وتنضد كنا- كنيل مصر يعني مش الدنيا بتاعتهم دي هترتعد وتنوح في الآخر وهتبكي والأرض اللي هما بيفتخروا بيها والخير اللي عندهم يفيض وينضب كنيل مصر يعني ساعة فوق وساعة تحت ايه اللي شاغلهم بالدنيا تفيض وتنضب زي طوفان اللي في نيل مصر كان دايما كده يجي له وقت فيضان ويجي له وقت ينضب خالص يبقى قحط فالحياة الأرضية كده ساعة تفيض وساعة تنضب ما تستاهلش ان الواحد ينشغل بيه يكون في ذلك اليوم أول ما يقول في ذلك اليوم نفهم ايه المجيء الثاني الدينونة يقول السيد الرب إني أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم, أغانيكم مراسي وأصعد على كل الأحقاء مسحا علامة ال- البكاء الشديد يعني أنا هيجي اليوم اللي الدنيا تضلم حتى في عز الظهر وأعيادكم تبقى نوح والأغاني تبقى رثاء وتلبسوا المسوح بدل العز وعلى كل رأس قرعة يعني يعني لما كانوا يحلقوا زغبطة كده كانت إشارة إلى إلى الذل لأن كانوا يحلقوا لهم في السبي فاهمين فيبقى الواحد مكسوف جدا لأنها علامة ذل وأجعلها كمناحة الوحيد يعني الناس بتبكي كأنها بتبكي على واحدة وآخرها يوما مرا طبعا الآباء أول ما قروا حتة أغيب الشمس في الظهر قالوا لا ده كمان يقصد حاجة تاني أنهي يوم بقى يوم الصلب لأن يوم الصلب قريب ليوم الدينونة ليه دينونة كل الخطاة التائبين وضعت على رأس المسيح في يوم صلب فاهمين الفكرة يعني احنا كتائبين خطايانا راحت فين حكم عنها المسيح بدلنا واتصلب بيها المسيح وفدانا فاهمين فده يوم الدينونة بالنسبة لكل اللي حطوا أملهم في المسيح وإيمانهم ورجائهم في المسيح ده يوم الدينونة ففي يوميها الدنيا ضلمت من كتر خطايانا عشان ما تبصش على المنظر البشع ان الاله الطيب الحنين ده بيموت ويتذبح عشان خاطر الخطأ فبيقول في يوم في الظهر هغيب الشمس ودي ما حصلتش في التاريخ مثلما حدثت يوم الصلب العدد ده من الساعات والوقت ده بالذات ما تكررش في التاريخ ابدا اذا الاشارة الى يوم الدينونة الاخير وايضا ممكن تبقى اشارة الى يوم دينونة الصليب لان اللي صلبوا المسيح وبيصلبوه كل يوم هيروحوا جهنم في الاخر اما الذين تعلقوا بالصليب فالمسيح شال دينون- دينونتهم بالصليب هو بأيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب بيقول هتيجي أيام هتبقى الناس جعانة قوي بس مش جعانة للأكل ولا عطشانة للشرب جعانين لكلمة ربنا يعني احنا في أيام عز نعمة ربنا قاعدين بنقرأ الإنجيل أهو بالثلاث أربع ساعات نشكر ربنا بناكل ده اسمه أكل وأكل روح وأكل دسم ويدي صحة بالذات في الصيام لكن تيجي أيام لما ربنا يغضب على الشعب خالص ويلاقيهم منحرفين وبيعين ربنا خالص يبقى الناس بتدور على كلمة ربنا ما تلاقيش بتدور على كتاب روحي ما تلاقيش جاء زمن كده في الكنيسة ما كانش حد فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا و- ولا يعرف الإنجيل ده بيقولوه إزاي ولا النهاردة بنعمة ربنا في نهضة ما عندناش العقاب ده بنشكر ربنا وبعدين كلمة الجوع لاستماع كلمة ربنا دي كلمة حلوة لأن في واحد يجي الكلام ربنا جعان يبقى نفسه يقعد كده زي اللي بياكل أكل حلو وعطشان عاوز يخ- ياخد كلام ربنا يقعد يسمع شرايط ويجيب كتب ويفتح تفاسير ويحفظ مزامير جعان ده صحته تبقى حلوة أوي لأنه بياكل ب... ب... بنفس وفي واحد تاني زي المريض اللي م- مركبين له الرايل بياخد ايه آية كل يوم يا سيدي يعني زودها شوية هتديك صحة الآية دي دقيقة طب خليهم عشر دقايق طب خليهم نص ساعة آه فيقول تيجي أيام يبقى الناس جعانة لاستماع كلمات الرب فيقولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها عارفين يا تطوحون يعني ايه من كتر ما مسافرين وجايين من بعد شديد جدا بيتطوحوا من التعب عشان يسمعوا كلمة ربنا طبعا احنا نقول الله ده احنا قاعدين بنشرب قهوة وشاي واخر مزاج يبقى عندنا فرصة ناكل ونشرب لكن كلمة ربنا غالية قوي تستاهل ان الواحد يجيلها من سفر ويتطوح بس يسمع يعني كلمة ربنا غالية قوي وتستاهل مننا كل تعب وكل مجهود وربنا يعوضكم على تعبكم النهارده. فيقولون من بحر البحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذارى الجميلات والفتيان لما يكون الواحد ما عندوش كلمة ربنا يدبل والعذراء الجميلة شبهوها بالحواس فالحواس التي لا تتقدس بكلمة ربنا تبقى عطشانة العين اللي ما بتقراش والودن اللي ما بتسمعش والإيد اللي مش بتسجد للأرض دي حواس عطشانة لكن آآ آآ ما مش مش شبعانة لكن العين اللي مشغولة بكلام ربنا والودن اللي بتسمع كلام ربنا وتسابيح ربنا نفس شبعانة وتفضل عذراء جميلة لكن العذراء الجميلة تدبل لما ما تكونش بتاكل كلام ربنا فهنا بيقول تدبل بالعطش العذارى الجميلات والفتيان برضو الفتيان رمز للقوة تروح قوته الفتيان مثلا رمز للأفكار إذا كانت العذارى رمز للحواس الفتيان ممكن يبقى رمز للأفكار الأفكار تدبل لما ما يكونش فيه input تغذية مستمرة كل حد بيسمع وبيصلي وبيقرأ وبيحضر يبقى الفتيان مصحصح أفكاره مقدسة يقدر يجيب فكرة روحية من هنا ومن هنا ومن هنا ويكلم ربنا لكن ما يكون عطشان على طول يدبل لا عنده فكرة مقدسة ولا نظرة مقدسة ولا حاسة مقدسة زي العذراء الجميلة اللي دبلت وبقت شكلها وحش وزي الفتى الضعفان اللي ما فيهوش حلم الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون حي إلهك إلهك يدان وحية طريقة بئر سبع فيسقطون ولا يقومون بعد الناس من كتر بعدها عن ربنا حتى كلامها ما بقاش كلام روحي فحتى لما بيحلفوا بيحلفوا بالحاجات الغلط يحلفون بذنب السامرة يعني بدل ما يقول كلام روحي بقى حتى الكلام اللي بيطلع عفوا من من كلامه او الحلف بتاعه مش بربنا خالص ما بقاش ربنا في تفكير الناس خالص يحلفون بذنب السامرة ويقولون حي إلهك يا دان هنا إله دان مش مقصود به ربنا لأن دان كان بيعبد الأوثان وحي طريقة سبع برضو دي طريقة بطالة غير طريق ربنا فبيحلفوا بالخطية وبيحلفوا بحاجات في إيديهم وممتلكات وطرق وآلهة وثنية تدل على يعني انحراف فيسقطون ولا يقومون بعد آخر إصحاح رأيت السيد قائما على المذبح السيد طبعا السيد الرب رؤية أخيرة قائما على المذبح يا ترى أنهي مذبح نشوف فقال أضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاد اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فأقتل آخرهم بالسيف يعني إيه يعني ربنا واقف على المذبح قائم على المذبح يعني برضه الواحد يقدر يشوف ربنا أكتر ما يشوفه على المذبح ومن المذبح كما يخرج الخلاص تخرج الدينونة يعني إيه يعني المذبح ده يشهد للإنسان ويشهد على الإنسان يشهد للإنسان إن كان بيجي له خاشع وخاضع وتائب وياخد الغفران ويشهد على الإنسان اللي كان بايع المذبح وأهمل المذبح وادى ظهره للمذبح وما اهتمش بذبيحة ربنا فالسيد الرب قائما عند المذبح ويضرب تاج العمود يعني ايه تاج العمود العمدان في المذابح كانت يبقى لها تيجان كده والتيجان إشارة للكهنوت أو رئاسة الكهنوت فربنا يضرب الشعب المنحرف بداية من رئيس الشعب إن كان منحرف فيقول حتى ترجف الأعتاد عارفين لما يقول اضرب الراعي فتتبدد الخراف لما ربنا يحب يأدب الشعب يكون شعب منحرف وراعيه منحرف شكر ربنا نعمة ربنا عندنا نهضة يضرب الراعي فالخراف تكش وتتبدد فاكرين عالي الكاهن ساب خطية تمشي في الشعب وساب أولاده ي- ي- ينجسوا الخدمة فربنا سمح له بعقاب شديد عشان الناس تخاف ولاده الاثنين ماتوا في يوم واحد وهو وقعت كسرت رقبته يمكن هو في حياته يخلص كما بنار يعني عشان كان راجل تقي لكن عشان أهمل في العبادة ولم يكن تاجا وسط الشعب كما يجب يضرب تاج العمود فتهرب الأعتاب يعني كل الصغير يكش ويخاف لأن الكبير نفسه لا يعفى من العقاب فأقتل آخرهم بالسيف لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجي يعني محدش يفتكر يقدر يهرب من ربنا إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي لو نزلوا في الهاوية هجبهم وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم ولو طلعوا آخر الدنيا فوق هنزلهم برضه هنا أنزلهم يعني إيه يعني لو تمجدوا وتعظموا أنا أعرف أنزلهم برضه لأنه ما فيش فخر بعيد عن ربنا وإن اختبأوا في رأس الكرمل وجت سيرة الكرمل في أول إصحاح إشارة للخير والغنى والعظمة لو استخبوا في رأس الكم- الكرمل فمن هناك أفتش وأخذهم وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحي فتلدغهم يعني ما حدش يقدر يهرب من ربنا ولخص الكلام مين اللي يستخبى في قعر البحر المسيح ها الايه يونان ممكن بس هو هنا يونان مش معاقب هو يونان ربنا رحمه ورجعه لكن ربنا قال كلمة صعبة على اللي يترمي في آخر البحر على ويل لمن تأتي منه العثرة خير له لو طوق عنقه وألقي بحجر رحى في البحر فيعني اللي هيترمي في آخر البحر ربنا هيحاسبه برضه فكأن الحساب يتتبع الخاطي غير التائب أيا كان مكان ما يقدرش حد يهرب من ربنا أبدا مهما افتر وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم طب وهي الناس بتروح السبي بمزاجها بيقول لو راحوا السبي أمام أعدائهم طب ما الأعداء اللي هيسبوهم لا ما هو السبي أساسه جه نتيجة أعمالهم واخدين بالكم يعني ساعات واحد يقول انا ربنا مغرقني في 100 مصيبه الواحد يقول له بصراحه ال 100 مصيبه انت السبب فيهم ما هي سكتك وعمايلك اللي خلت الدنيا تقلب عليك كده فالسبي اللي حاصل ده بسبب خطيتك فكانك اخترت تروح السبي برجليك هو يا ادم انت خرجت من الجنه عشان ربنا حكم عليك بالاعدام ما انت اللي اخترت الاختيار ده انا اختطفت لي قضيه الموت فإن مضوا في الثدي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم يعني نهاية ذل الخطية وسبي الخطية أن ربنا يحكم بال- بال- بال- بالخراب وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير يعني أنا مش ناويلهم على خير طالما ما تابوش والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنين فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب جميل مصر هيرجع يتكلم عن ربنا لانه هيبتدي يدينا امل دلوقتي اخر حته بس هيقول لنا على الخلاص اللي جاي في العهد الجديد فبيقول رب الجنود اللي يمس الارض فتذوب يمس الارض دي معناها ايه انتوا بقى ناس مذاكرين مش تجسد على طول فده ربنا يمس الارض معناه يمشي على الارض يمشي على الارض يعني يتجسد ربنا يسوع المسيح له المجد لانه يعني في اديان اخرى حاشا لله انه يمس الارض احنا عندنا بيمس الارض ليه لانه بيحبنا وعاوز خلاص فبيقول رب الجنود الذي يمس الارض فتذوب وينوح الساكنون فيها ده شعور التوبه اللي ساكنين في الارض زي حالاتنا لما يلاقوا ربنا له كل المجد مس الارض ونزل عشاننا عشان يموت بدلنا ندوب ون- وننوح يعني نتكسف جدا من نفسنا ونبكي على خطايانا وننوح على اللي عملناه في ربنا وتطمو كل الأرض كنهر وتنضب كنيل مصر اللي هي مية الدنيا كلها تنشف كل من يشرب من هذا الماء يعطس أيضا شهوات الدنيا دايما إلى نضب وإلى قحط الذي بنى في السماء على لي كرسي ربنا في آخر السماء وأسس على الأرض قبته لكن كمان له مكان على الأرض يعني ايه يعني ربنا ساكن السماوات اختار ان يكون له قبة على الارض يعني ربنا مال السماوات والارض له كنيسة في السماء وله كنيسة على الارض ودي كنيسة واحدة له قديسين في العلالي وملائكة تابعين ليه وله شعب كنيسته على الارض على الارض قبته او مسكنه فاهمين الفكرة فالارض اصبحت موطئ لقدميه يعني ربنا بعد التجسد ابقى له شعبا على الارض احنا ضمن ملكوت الله ها ملكوت الله داخلكم فاحنا تابعين للملكوت الله هو الملكوت مش في السماء لا جزء منه في السماء في السماء على ليه وعلى الارض قبته لانه اسس الكنيسة على الارض الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض دي كان قالها قبل كده يهوى اسمه اشارة ان ربنا الغني يسكب روحه البحر دايما اشارة الى روحه على كل بشر ويغني الكنيسة بمواهب الروح القدس زي اللي يمطر على الكنيسة لأنه يهوى اسمه لأنه هو الإله الحقيقي منذ الأزل وإلى الأبد ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر يبدو بني الكوشيين ربنا اتذللوا فربنا رفعهم فعاوز يقول لهم يا جماعة بصوا حواليكم الكبير والمتكبر بيتذل والغلبان أنا برفعه خليكوا غلابة خليكوا طيبين ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير يعني أنا كل اللي يخشع ويخضع ويتذلل أنا برفعه وزمان لما كنت شعب مذلول في مصر وقت موسى وكنتوا بتصرخوا لربنا ده اللي حصل قبل موسى على طول كانوا بيصرخوا لربنا من العبودية والذل أنا رفعتكم وخرجتكم بإيد قوية فبيقول لهم شوفوا حواليكم كل اللي عرف طريق التوبة واتذلل وبني الكوشيين دي كوكوش اللي هي الحبش بني الكوشيين دول سود فبالرغم ان هم سود ودايما عبيد ربنا رفعهم عارفين في النشيد يقول انا سوداء ولكني جميلة جميلة منين وانت سوداء لان ربنا بيبص على القلب ما هو انا اسود وخاطي بس لما اقول له انا وحش يرفعني وابقى جميل في عينيه كل ما اتضع ارتفع كل ما اتذلل ربنا يسامحني وي وي وينجيني ويشيل كله هو ذا عين عين السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب هنا الإشارة واضحة أوي انا هبيد اي مملكة خاطئة بس بيت يعقوب بالذات مش هبيده تماما لازم ابقي له بقي لانه ها انا ذا امر فاغربل بيت اسرائيل نفس التعبير ده استخدمه مين يسوع له المجد وهو بيتكلم مع مين سمعان بطرس يقول له سمعان سمعان الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه يعني كان عاوز هو اللي يمسك الغربال وياخد الحنطة لحسابه لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك خفت عليك يا بطرس الشيطان كان هاكلك الليلة دي ده قبل الصليب على طول قال الشيطان قاعد لك الليلة دي وعاوز يوقعك في الغربال بتاعه فهنا ربنا بيقولها أنا ذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض كلمة جميلة قوي قال لهم بصوا الغربال بيعمل إيه يا جماعة بيخلي الحبوب الحنطة ويشيل كل القش وأي حاجة تاني تقع فاحنا بنتغربل التجارب اللي, بتاع اللي بتعدي علينا والأيام الصعبة بتغربلنا ونفضل أي حبة حنطة ما يسيبهاش تقع على الأرض أبدا يعني أي نفس عندها استعداد روحي توصل للسماء ربنا يخليها واشتغل عليها فدي برضه حتة كلها رجاء فبيقول انا امرت ان تتغربلوا لكن بطمنكم مفيش حبة حنطة هتقع على الارض لان حبة الحنطة دايما اشارة الى المسيح او كل مسيحي يعني يبدأ بضعف زي الحبة الصغيرة وينمو في النعمة ويبقى شجرة كبيرة فبيقول آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض زي كلمة شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني فقال لهم حبة مش هتقع مفيش نفس تتعلق بالمسيح وتهلك أبدا مفيش نفس مهما كانت ماضيها وخطاياها تطلب ربنا ولا تحلم مفيش نفس ممكن تتوب وترجع لربنا إلا ولا تقع على الأرض أبدا ما يسيبهاش تتغربل بالسيف يموت كل خاطئ شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا كل اللي بيقولوا لا لا لا ما بعيد بعيد ما فيش شر ولا حاجة ما فيش دينونة ولا حاجة ما فيش حساب انسى الكلام ده كل اللي بيقولوا كده يموتوا بالسيف لأنهم يقولوا لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا في ذلك اليوم قلنا في ذلك اليوم الإشارة دايما إما للعهد الجديد أو إلى يوم الدينونة لو كلام عن نهاية الدنيا بتبان ولو كلام عن عز العهد الجديد بتبان هتقولوا لي طب ما فرق كبير بين إشارة للعهد الجديد وإشارة ليوم الدينونة في فكر الآباء اللي فسروا الكتاب يوم ما العهد الجديد ابتدى اليوم ده ما بيخلص فالكلام ينفع يتقال على يوم العهد الجديد ويوم الدينونة ليه لأن احنا عايشين في يوم من ساعة ما جه المسيح يوم واحد ما تغيرش لأن المسيح جه وصنع يوما جديدا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فاحنا عايشين في يوم العهد الجديد كل الايام اللي قبل المسيح كانت ايام بتروح ويجي اللي بعدها في انتظار مجيء المسيح لكن لما جالنا المسيح على الارض دخل يوما ولم يخرج من عالمنا فدخل ملكوت الله معاه فبقينا في يوم طويل لا ينتهي فاهمين الفكرة ففي ذلك اليوم ممكن تفهم على مجد العهد الجديد وممكن تفهم على يوم الدينون الأخير في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة أهي دي برضه جت في سفر الأعمال بس نقراها الأول وبعدين أقول لكم إزاي وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر ربنا عمال يلعن في شعبه ويقول هيهلكوا وهيفنوا وبعدين بيقول يا جماعة في يوم بقى بعد ما خيمة داود تقع خالص وتسقط تماما أقيم خيمة داود الساقط خيمة داود إشارة إلى مملكة داود ومملكة داود إشارة إلى كل شعب الله في كل العصور لأن داود ده كان الاسم المحبوب عند ربنا وأحصن شقوقها يعني إيه يعني كل الثغرات اللي كانت فيها والأخطاء اللي كانت في حياة الشعب ده ربنا يغطيها ويسترها وأقيم ردمها يعني هقوم تاني الردم ده بعد ما تهدد خالص هقومها وأبنيها كأيام الدهر معلش دي بالذات هننط لغاية أعمال 15 ونشوف قالوها امتى في سفر العهد الجديد أعمال 15 في عدد 15 13 القصة ايه في اعمال 15 في اعمال 15 حصل مشكلة كبيرة في الكنيسة الاولى ان الجماعة اللي من اصل يهودي قالوا ما يدخلش حد يبقى مسيحي غير لما يبقى يهودي الاول فالموضوع عمل انقسام شديد جدا في الكنيسة الاولى حكاية الختان دي قالوا لازم تبقى ضروري عشان المسيحي يبقى مسيحي حقيقي لازم يختن اولا ويبقى يهودي اولا فراح بول السافر للاباء الرسل واجتمع معاهم وقال لهم قولوا نعمل ايه؟ انتوا موافقين على الكلام ده انا مش موافق. بولس قال لهم انا مش موافق. لكن شوفوا انتوا اللي تقولوها نمشيه لان انتوا الاباء الرسل. فبولس وبرنابا طلعوا الاورشليم عشان يقابلوا الاباء الرسل عشان يحطوا نهايه للقصه دي. نختن الناس ولا ما نختنهمش غير اليهود؟ ضروري يبقوا يهود الكلام ده موافقين عليه. فيقول ايه؟ بعدما سكت بولس وبرنابا أجاب يعقوب قائلا أيها الرجال الإخوة اسمعون سمعان ده كان بطرس يعني أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسم سمعان بطرس في القعدة دي وقف وقال يا جماعة في نبوات في العهد القديم بتقول أن ربنا هيشتري الأمم في آخر الأيام وهيقبل الأمم فإيه لزوم الختان؟ يبقى بطرس جه أول واحد في صف بولس وبرنابا وقال لا الأمم يرجعوا بالتوبة وبالإيمان وبالمعمودية ومفيش لزوم للختان فيعقوب بقى هيضيف نبوة تاني عشان يشرح الفكرة دي فيقول ايه وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقط وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كله الكلمتين دول من فين من عاموس تسعة يبقى يعقوب بيستشهد بعاموس ويقول ايه سبق ربنا واتكلم على فم عاموس وقال انه هيعيد بناء كنيسته اللي هي خيمة داوود الساقطة ويعيد ردمها بس في اليوم ده سيطلب جميع الناس الرب وحتى الأمم الذين دعي اسم الله عليهم فيعقوب عاوز ياخدها أمارة عشان يقول إيه إذا ربنا من البداية ناوي يدعي اسمه على ناس مش يهود وعاموس سبق وقال كده إنه كنيسة العهد الجديد اللي هي يقيم خيمة داوود مرة أخرى لأنه خلاص الهيكل خرب وبدأت داوود الجديد المسيح له المجد وكنيسته الجديدة مش هتبقى كنيسة لليهود بس لكن دي هتبقى دعوة عامة لكل الأمم ويدعى اسم الله على الأمم فيعقوب استخدم الآية دي فيقول لك يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم يقول الرب الصانع هذا كله ومعلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله يعني يعقوب بيقول ان ربنا اصله عارف هيعمل ايه من الاول فربنا مش النهارده جاي يقبل الامم ده هو قال في عاموس من 800 سنه انه ناوي يقبل الامم لان ربنا عارف بيعمل ايه من زمان آه لذلك انا ارى يعقوب كان كبرهم ساعتها الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم خلاص بقى ما دام ربنا من البدايه ناوي يقبل الامم ما نتقلش عليهم ما نعقدهاش في وشهم ما نقولهمش ختان وناموس لا ربنا بيحبهم وعاوزهم ومن وقت عاموس قال كده فهمتوا الفكرة ماشية ازاي نرجع لعاموس في ذلك اليوم أقيم مظلة داوود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها يبقى هنا النبوة على كنيسة العهد الجديد اللي احنا فيه دلوقتي الكنيسة المسيحية الجديدة اسمها خيمة داوود الساقطة لأن خيمة داوود الأولانية سقطت اللي هي الشعب اليهودي أو كنيسة العهد القديم اترفضت خلاص الهيكل اليهودي اترفض وقال لهم بيتكم يترك لكم خرابا وأقام لنا بيت جديد كأنه كنيسة جديدة مظلة داوود الساقط وأقام ردمها وأبنيها لكي ادي النص لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا ده النص اللي قاله يعقوب هتقولوا لي في اختلاف في لفظتين كده بين النص اللي قاله يعقوب في أعمال 15 والنص اللي في عاموس حد شاطر يعرف الفرق ايه ها اه ده الفرق لكن هو ايه السبب انه في حاجة اسمها الترجمة السبعينية للعهد القديم الترجمة السبعينية دي جت قبل المسيح بزيادة عن 200 سنة وبقت هي الترجمة المنتشرة اللي حافظين منها الرسل نبوات العهد القديم بينما الترجمة اللي في ايدينا هي الترجمة العبرية الأصلية واخدين بالكم من هنا ساعات تلاقوا اختلاف مثلا في المزامير بتاعة الإجبية عن النص اللي في المزامير في الكتاب الفرق ايه ده مترجم عبري وده مترجم عن اليوناني عن السبعينية لكن المعاني واحدة فاهمين الفكرة فما تخافوش لكن ده فرق ترجمة حتى يسوع له المجد كان بيستشهد بآيات من السبعينية من العهد القديم الترجمة السبعينية فعشان كده تلاحظوا بعض الآيات اللي كان يقولها يسوع ترجعوا لها في أصل العهد القديم تلاقوا اختلاف لفظي ماشي عشان ما حدش يتعثر في الحتة دي واحد يقول الله يعقوب ما كانش حافظ الآية صح لا يعقوب كان حافظها صح بس كان حافظها من الترجمة السبعينية ها أيام تأتي يقول الرب خلاص يبقى الكلام هنا عن العهد الجديد بقى وضحت الصورة إنه بدل بيقول هيقبل الأمم والأمم يدعى اسم الله عليهم ده كلام مش في اليهود خالص دي حاجة جديدة خالص على اليهود عمر ما اليهودي كان يحلم ان ربنا يسمي نفسه بشعب غير شعبه ودي إشارة من ضمن إشارات كتيرة قوي في العهد القديم ان ربنا في العهد الجديد هيقبل الكل بالإيمان مش بقى يهودي ولا غير يهودي فبيقول ها أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارس الحاصد ده رمز للرخاء يا جماعة يعني إيه يعني الحصاد مخلص واللي بيحرث الأرض حصل الحاصد يعني إيه الخير ورا بعضه بشكل مش معقول بحيث يدرك الحاصد الحارث أو الحارس الحاصد يعني اللي بيحرث الأرض لسه الحصاد ما خلصش والتاني بيحرث فاهمين يعني الأرض خصبة جدا وبتطلع ثمار بلا حدود رمز للعهد الجديد كان الرب يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون يعني الخير كتير قوي ودائس العنب باذر الزرع واللي بيعصر العنب اللي بيدوس العنب ده اللي مقصود بيه عملية العصر اللي بتيجي بعد حصاد الكرم الجماعة بيبذروا البذور والتانيين لسه بيعصروا يعني ايه مش مفيش حتى وقت راحة من كتر الخير ما هو كتير وتقطر الجبال عصيرا شوف التعبير مجد العهد الجديد ده بقى عز العهد الجديد خير العهد الجديد ان الجبال بتنقط عصير الجبال رمز لل- للقديسين الممتلئين بالنعمة بينقطوا عصير بيفيضوا خير على الكنيسة وتسيل جميع التلال يعني الت- التلال فيها خير زي السيل إشارات مش موجودة خالص في جو زمان كلها رمز للعهد الجديد وخيره وأرد سبي شعب إسرائيل طبعا هم فهموها على أنه إيه هيسبوا فترة ويرجعوا من السبي لكن المعنى الروحي الأبعد إيه أن ربنا يرد السبي يعني المسبيين للشيطان يرجعوا يتوبوا لربنا فيبنون مدنا خربة تعمر الدنيا بقى بعد ما كان الخراب هو الأساس ما هو الشيطان يخرب وربنا يعمر فالمدن اللي خربت بعمل إبليس تبنى في العهد الجديد والنفوس المحطمة بذل الخطية ترجع تعمر تاني بفرح التوبة ويسكنون ويغرسون كروما الكرم دايما يا جماعة رمز للخير في العهد الجديد والثمر لأن يسوع قال أنا هو الكرمة وأنتم إيه الأغصان فكل واحد منكم يعتبر كرمة أو غصن في الكرمة وساعتها قال إيه كل غصن لا يثبت فيا لا يأتي بالثمر فالكروم تثمر يعني الكنيسة ثابتة في المسيح وعمالة تجيب ثمر محبة فرح سلام طول الأنام ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها الخمر دايما إشارة للحب فنحن نعيش في العهد الجديد قصة حب مع ربنا بنشرب خمر حبه يعني عايشين في رومانسية العلاقة مع ربنا في العهد القديم مفيش المعاني دي في العهد القديم الحكاية كده ايه آه، آه، جافة وجديدة لكن في عز العهد الجديد بعد ما شفنا المسيح الحنين وجالنا لغاية الدنيا وتصلب عشاننا نشرب الخمر مع ربنا يعني ايه عايشين في عشرة حب مع ربنا ويصنعون جنات برضو الجنات مش مقصود بيها حرف مقصود بيها ال- أخت العروس جنة مغلقة يبقى كل واحد في الكنيسة جنة لربنا مليان محبة ربنا ويأكلون ثمارها وأغرسهم في أرضهم أرضهم اللي هي إيه بقى خلاص بقى ملناش أرض على الدنيا بقى أغرسهم في أرضهم يعني هوعدهم يورثوا معايا السماء خيمة داوود الساقطة كنيسة العهد الجديد اللي هتلم كل الأمم المؤمنين واللي ربنا هيسميهم باسمه بقينا اسمنا مسيحيين يدعى اسمي عليهم أغرسهم في أرضهم يعني هكتب أسمائهم عندي في السماء ويغرسوا في الأبدية ولن يقلعوا بعد من أرضهم لن يمحو أحد اسمهم من سفر الحياة حدش يقدر يشيلك من السماء لما تدخل السماء لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي لن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك يبقى الحكاية ابتدت عنيفة قوي وانتهت فرايحي قوي ابتدت بتبكيت شديد وتأديب وتوبيخ للشعوب ولإسرائيل وفي النص قعد يقول لهم ارجعوا واطلبوني وتحي واطلبوا الخير وفي الاخر قال لهم بصوا بقى هقول لكم اخبار اليوم الجديد والعهد الجديد وكنيسة العهد الجديد مش انتوا بس انتوا وغيركم ترجعوا وتورثوا الابدية وتعيشوا في فرح العهد الجديد لالهنا كل مجد وكرامة الى الان